أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس السابع من دروس السيرة النبوية العهد المدني تحدثنا في الدرس السابق عن مقدمات الغزوة العظيمة غزوة بدر وذكرنا فروقا هائلة بين صفات الجيش الذي ينصره رب العالمين سبحانه وتعالى والجيش الذي يفتقر إلى أي تأييد الجيش المنصور كما ذكرنا جيش مؤمن بالله ويعمل لله عز وجل بكل ذرة في كيانه والجيش المهزوم جيش كافر أو فاسق أو منافق أو عاص لا يعمل إلا لمصالحه الذاتية لا يعمل إلا لأهوائه الشخصية لا يهمه إلا صورته أمام الناس الجيش المنصور جيش متفائل يوقن بنصر الله عز وجل له والجيش المهزوم جيش محبط فاقد للأمل الجيش المنصور جيش حاسم غير متردد الجيش المهزوم جيش متردد جبان لا يقوى على أخذ قرار الجيش المنصور يطبق الشورى فيما لا نص فيه والجيش المهزوم جيش يطبق الدكتاتورية ليس فيه إلا رأي الزعيم فقط لا ينظر مطلقا إلى آراء الشعب في موقعة بدر كانت صفات الجيش المنصور موجودة بكاملها في جيش المدينة المؤمن وكانت صفات الجيش المهزوم موجودة أيضا بكاملها في جيش مكة الكافر وما كانتش هي دي بس صفات الجيوش المنتصرة والمهزومة لسه في صفات تانية كتير هنتعرف عليها النهاردة من خلال الحديث عن يوم الفرقان يوم بدر وصلنا في الدرس اللي فات إلى أن الجيش المكي عسكر في منطقة العدوة القصوى يعني جنوب وادي بدر والجيش المسلم اقترب جدا جدا من بدر في منطقة شمال بدر تعرف بالعدوة الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبين أعداد الكفار أراد أن يتبين ويتأكد من هيئتهم ومكانهم وقادتهم والأسماء التي خرجت معهم من مكة المكرمة قام صلى الله عليه وسلم بعملية استكشافية بنفسه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقدروا فعلا يعرفوا مكان جيش مكة لكن ما قدرش يعرف أعداد القوم ولا قادة القوم فأرسل فرقة استكشافية تانية الفرقة التانية دي كان فيها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين الفرقة مسكت اتنين من الغلمان اتنين تبع الجيش المشرك جابوهم للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في الاستجواب قال صلى الله عليه وسلم أخبراني عن قريش قال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعضو القصوى حددوا المكان قال كم القوم قال كثير قال ما عدتهم يعني رقم معين تحددوه فقال لا ندري قال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم قال يوما تسعا ويوما عشرة قال صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين التسعمائة والألف فقدر يحدد بالظبط العدد الحقيقي لجيش مكة لأنهم كانوا عارفين أن الجمل بيكفي مية تقريبا في الأكل ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن فيهم من أشراف قريش القادة الأسماء الكبيرة قال عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر وطعيمة ابن عدي والنضر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف والوليد ابن المغيرة وعقبة ابن أبي معيط وعمارة ابن الوليد سبحان الله كل قادة مكة موجودين في جيش مكة اللي طلع في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل على المؤمنين وقال لهم هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم عرف معلومات مهمة جدا عن الجيش المكي المعلومات دي على طول سبحان الله اترجمت لأعمال بسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم خد جيشه واتجه إلى أرض بدر ليختار الأرض التي ستتم عليها الموقعة قبل عدوه عشان يحط الجيش بتاعه في مواقع استراتيجية داخل أرض الموقعة واختار الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه مكان للنزول في أرض بدر واستقر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في ليلة بدر لكن سبحان الله جاء إليه الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر رضي الله عنه من الأنصار وهو من الخبراء العسكريين المعروفين بدقة الرأي وعمق النظرة سأل الرسول عليه السلام قال له يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة سبحان الله خلي بالك منتهى الدقة في الفهم إن كان هذا هو اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى فليس لنا أن نختار أما إن كان اختيارا بشريا مبنيا على الفكر العسكري والتدبير الحربي فمن الممكن أن ندلي فيه بآرائنا شوف الكلام قال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال يا رسول الله وخلي بالك فإن هذا ليس بمنزل ده مش مناسب هكذا بوضوح دون خجل ولا معارضة الموضوع خطير ودي مسؤولية طب إيه الرأي قال الحباب فانهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم أقرب ماء من قريش فننزله وتغور تغور يعني تخرب ما وراءه من القلب القلب اللي هم جامع قليب اللي هو أبيار اللي موجودة في منطقة بدر ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون كلام في منتهى الحكمة الماء طبعا في الصحراء في غاية الأهمية الرسول عليه السلام دون أدنى تردد قال لقد أشرت بالرأي وبالفعل غير مكانه الأول ونزل في المكان اللي أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه ولينا وقفة هامة جدا جدا مع إيجابية الحباب رضي الله عنه الواحد ممكن يتخيل ان اي واحد من الصحابه لما يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حاجه اي حاجه انه ما يفكرش يقول رايه لانه احتمال وحي لكن حتى لو ما كانش وحي ممكن يقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم احكم البشر وافضل العالمين واكيد رايه البشري احسن من رايي لكن التصور ده يا اخواني ما كانش عند الصحابه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان عندهم ايجابيه رائعه لو شاف حاجه يعتقد ان هناك ما هو اولى منها بسرعه يذهب ويدلي برأيه حتى لو لم يطلب منه ذلك إيجابية هو يدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ويجري عليه في الأمور التي ليس فيها وحي ما يجري على عامة البشر من اختيار صحيح في مرة وخطأ في مرة أخرى أو على الأقل قد يختار خلاف الأولى في أمر من الأمور يدرك الحباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم بكده الرسول صلى الله عليه وسلم بيفتح المجال الواسع لكل فكر لكل إبداع لكل إضافة وبكده كل عقول المسلمين ممكن تشتغل لخدمة الأمة الإسلامية لو حصل وكان رأي الحباب خطأ ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم هيعرفه الصح إيه ويبقى اتعلم حاجة أو على الأقل قاتل وهو مقتنع بوجهة النظر الأخرى وده بيرجعنا لنقطة الشورى من جديد ادي مبدا الشورى بيورينا ازاي ممكن نستفيد من طاقات المجتمع ازاي ممكن نستغل المواهب الهائله اللي ربنا سبحانه وتعالى وزعها على خلقه بحكمه عجيبه لو في كبت لاراء الشعب ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم عرف فين ينزل في بدر واكيد ده كان هيكون في ضرر مش بس على الرسول صلى الله عليه وسلم لا على الامه كلها الشورى فعلا يا اخواني واخواتي امر حتمي لامه عايزه تقوم بعد النزول في المكان اللي حدده الحباب رضي الله عنه قام الصحابة بالإشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر اختلف فيه الرواة وهو بناء العريش أو مقر القيادة لكن سواء تم بناء هذا العريش أو لم يتم فإن الثابت حقيقة ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينعزل عن جيشه أبدا في موقعة بدر لكنه سبحان الله مع أنه القائد الأعلى للجيش قاتل معهم بنفسه بل كان أقربهم إلى العدو شوف رواية الإمام أحمد بن حنبل عن علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه وأرضاه لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم شوف قد إيه وقت اشتداد القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس صلى الله عليه وسلم ثم يقول علي بن أبي طالب ما كان أحد أقرب إلى المشركين منه يبقى ده كلام في منتهى الأهمية لأنه بيثبت لينا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما مشارك للجيش بتاعه وللشعب بتاعه وعايش معاهم في كل قضاياهم والكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده ولسه هنتكلم فيه تاني بعد شوية في ليلة بدر برضه حصل أمرين في غاية الأهمية تانيين غير النزول في مكان بدر أولا النعاس الذي غلب المسلمين في ليلة بدر بعد ما وصلوا الأرض وعسكروا في المكان الحاجة الثانية المطر الذي نزل في نفس الليل النعاس سبحان الله كان أمره عجيب المسلمون على بعد خطوات من الجيش المكي الكبير ومع ذلك يصلون إلى حالة من السكينة وهدوء الأعصاب تخليهم يناموا في منتهى البساطة في أرض بدر الواحد لما بيكون مشغول بحاجة مهمة مش بيعرف ينام سبحان الله وهو جوه بيته في منتهى الأمان ما بالك بواحد نايم في أرض المعركة ومشغول بمعركة ممكن تكون فيها نهايته هدوء أعصاب عجيب سبحان الله لا بيفكر في عدد الأعداء ولا بيفكر في طريقة القتال ولا بيفكر في سيناريو معركة ولا بيفكر في أولاده وزوجته ولا بيفكر في تجارته ولا بيفكر حتى في نفسه نايم بمنتهى الراحة في هذه الليلة يا إخواني نام الجميع سبحان الله إلا واحد صلى الله عليه وسلم فضل طول الليلة يصلي ويدعو إلى الله عز وجل أن ينصر الله عز وجل هذا الجيش المؤمن على الناحية الثانية جيش مكة مش عارف ينام الآن حيران بكرة موقعة مرعبة بالنسبة له وبعدين هو مش مقتنع بالحرب أصلا وعلشان إيه بحارب علشان هبل واللات والعزة ولا علشان القائد الزعيم أبو جهل ولا علشان القافلة طب ما القافلة خلاص عدت أبو سفيان عبر بها إلى بر الأمان ليه القتال جايز بكرة موت جايز بكرة بقى أسير أبقى جريح أبقى هربان ومطارد نفسية مضطربة مريضة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يا لطيف المطر برضه في ليلة بدر كان عجيب جدا منطقة بدر كلها يا إخواني وأخواتي حاجة صغيرة جدا جدا وادي صغير سحابة واحدة صغيرة ممكن تغطي الوادي كله لكن نزول المطر في ليلة بدر على أرض بدر في هذه المسافة الصغيرة من سحابة واحدة كان غريب جدا جدا سبحان الله نزل هينا لطيفا خفيفا على المسلمين ونزل وابلا شديدا معوقا على الكافرين المسلمين سبحان الله شربوا واغتسلوا وتماسك الرمل في معسكرهم تحت الأقدام فثبتت الأقدام وذهبت عنهم وساوس الشيطان الشيطان كان جاء إلى بعضهم بسبب الجنابة وقلة الماء وقال لهم يعني هتصلوا ازاي ووضع هيكون شكله ايه وآية التيمم كانت لسه ما نزلتش شوف ربنا بيقول ايه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أما الكفار فمساكين المطر كون عندهم مخاضة كبيرة جدا منعت التقدم وأعاقت الحركة ليس لأحد يا إخواني ويا أخواتي طاقة بحرب الله عز وجل صباح يوم بدر أول كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كانت دعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى دعا أمام الناس جميعا ليذكرهم بالله عز وجل الذي بيده النصر والتمكين رفع يده وقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني الله اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم احنهم الغداء الدعاء ده فضل معانا طول مشوار بدر طول مشوار بدر الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يجيب النصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المدينه المنوره البدر كان بيقول اللهم انهم حفاه فاحملهم اللهم انهم عراه فاكسهم اللهم انهم جياع فاشبعهم وقبل القتال كان بيقول الدعاء اللي قلناه من شويه اللهم فنصرك الذي وعدتني واثناء القتال كان صلى الله عليه وسلم شديد الابتهال الى ربه كان يرفع يده الى السماء ويستقبل القبله ويقول اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ات ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض واستمر صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا وهو يرفع يده الى السماء حتى سقط رداؤه من على كتفيه حتى اتاه الصديق رضي الله عنه وارضاه فرفع الرداء من على الارض والقاه على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له برقه وهو يمسك بكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك شوف وتخيل طول الدعاء وطريقة الدعاء اللي تخلي أبو بكر الصديق يشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الدعاء سبحان الله يقول له خلاص كفاية الدعاء المستمر ده يا إخواني ما كانش بس من الرسول صلى الله عليه وسلم لا كان من الجيش كله الجيش كله مربوط بربنا سبحانه وتعالى علشان كده ربنا بيقول إذ تستغيثون جميعا أنتم كلكم بتستغيثوا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستغاثة بالله كانت من الجميع وكل ده بيأكد على أهم صفة من صفات الجيش المنصور اللي اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات وهنتكلم عليها في كل موقع انتصر فيها المسلمين هي صفة الإيمان بالله سبحانه وتعالى الاعتقاد الذي لا ريب فيه أنه هو الذي ينصر ويمكن ويعز ويرفع سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ده كان دعاء الفريق المؤمن لكن الغريب فعلا ان الكفار كمان كانوا بيدعوا وعلى راس الذين كانوا يرفعون ايديهم بالدعاء كان ابو جهل سبحان الله الحقيقه انا كنت بستغرب جدا جدا لما اقرا دعاء ابي جهل يوم بدر كان بيقول ايه كان بيقول اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرفه فاحنه الغداء وبيستخدم خلي بالك نفس الكلمه اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم من شويه نفس اللغه فاحنه الغداء اللهم اينا كان احب اليك وأرضى عندك فانصره اليوم سبحان الله الحقيقة كنت بستغرب لأن كتب السيرة بتنقل لينا أكتر من مرة مواقف في فترة مكة تثبت بما لا يدع أي مجال للشك أن أبا جهل كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق يعرف أنه نبي يعرف أن القرآن معجز يعرف أن الملائكة تحرس النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده في أكتر من موقف يعرف كل ذلك بوضوح ومع ذلك فهو الآن يدعو وبصوت يسمعه الجميع أن ينصر الله عز وجل الأحب إليه شيء عجيب تفسير الدعاء ده من أبي جهل يحتمل أمرين في رأيي الأمر الأول أنه بيعمل نوع من التحفيز المعنوي للجنود بتوعه كتير جدا جدا جنود الباطل بيبقوا حاسين بالضعف لتفاهة القضية بتاعتهم لشعورهم المستمر أن المسلمين معاهم قوة كبيرة جدا جدا أكبر من قوة البشر فيأتي القائد لهم زعيمهم في الضلال يعني يوهمهم أنهم على حق وأن مهمتهم سامية وأنهم يعملون لخير ليس فقط خيرا لهم ولكن يعملون لخير المجتمع والوطن بل والعالم بل وقد يقنعهم كما كان يفعل أبو جهل أن ما يقومون به من قتال الآن هو جزء من الدين فعلا متدينون مخلصون متبعون لإله محاولة دنيئة لإضلال القوم زي ما ربنا بيقول في حق فرعون وأضل فرعون قومه وما هدى وزي ما فرعون نفسه بيقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بيحاول يقنعهم إن كل الإجرام اللي بيعمله ده هو والطواغيت من أمثاله ما هو إلا خير وهدى ورشاد وإصلاح والكلام ده سبحان الله بنشوفه كتير جدا جدا سواء في طواغيت زمان أو طواغيت دلوقتي كلهم بيقولوا انهم مصلحين المهم ده الامر الاول خداع الناس بانهم على خير وعلى دين الامر الثاني بقى خطير جدا جدا وهو ان الطاغيه بعد ما يقعد يقنع في الناس يوم واثنين وعشرة وسنة واثنين وعشرة انه مصلح ومتدين واخلاقه عالية بيصدق نفسه سبحان الله بعد شوية بيصدق نفسه هو الاول كان بيضحك عليهم بالباطل وهو عارف انه بالباطل دلوقتي لا خلاص مصدق نفسه والبطانه اللي حواليه بتقنعه انه فعلا كويس وعبقري ومصلح ومؤدب وخير وطيب ورحيم وممكن كمان دمه خفيف المهم بيصدق الطاغيه نفسه وبيصدق اللي حواليه من اعوانه فبيبقى مقتنع فعلا ان هو على صواب ودي مرحله في منتهى الخطوره دي مرحله العمى عمى البصيره لا يرى فعلا الحق من الباطل لا يستطيع ان يميز الصواب من الخطا في المرحله الاولى كان بيميز الصح من الغلط بس كان بيعمل الغلط لهوى في نفسه او لمصلحه او لهدف دلوقتي هو ما عادش قادر يشوف وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون على العيون غشاوه تحجب الرؤيه تماما وعلى ابصارهم غشاوه وفي الاذان عازل يمنع السمع كلية إنك لا تسمع الموتى ميت فعلا وعلى قلوبهم أغلفة سميكة تمنع وصول أي موعظة أو عبرة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا مرحلة خطيرة فعلا يبقى الطواغيت والمجرمين بيمروا في مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة الخداع للآخرين عشان يحقق مصلحة معينة فيها في هذه المرحلة يستطيع أن يميز بين الحق والباطل لكنه يختار الباطل لهوى في نفسه المرحلة الثانية مرحلة الطمس الطمس على البصير فيها لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل وبالتالي يفتقد أي إمكانية للهداية وبديهي يا إخواني وأخواتي إن اللي هيخش في المرحلة الثانية ديت لا يكون إلا من عتاة الإجرام أصحاب التاريخ الطويل في الصد عن سبيل الله والتحليل ده أعتقد بيفسر لنا كلمات كتير جدا جدا بنسمعها من طواغيت ومجرمين ومعذبين لغيرهم وناهبين للمال وهاتكين للأعراض ومستبيحين للحرمات ومع ذلك بيتكلموا عن الفضيلة والشرف والأمانة والإصلاح نرجع لأرض بدر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يصف الصفوف وكانت ديت أول مرة يحارب فيها العرب في الصفوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا جدا على جعل الصف متساوي ومتراص بمنتهى النظام وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يلقي على الجيش بتاعه بعض الأوامر العسكرية لتنظيم العملية الحربية شوف كده بيقول إيه إذا أكسبوكم يعني إيه أكسبوكم يعني اقتربوا منكم إذا أكسبوكم فرموهم بالنبل طب ليه لما يقربوا علشان المسلمين ما يطلقوش السهام والكفار لسه بعيد فلا تصل السهام إليهم ساعات يا إخواني وإخواتي بيبقى المقاتل في حالة عصبية حالة عصبية شديدة بيطلق السهام في كل مكان دون تركيز ده طبعا بيضيع الذخيرة على المسلمين فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا تطلقوا هذه السهام إلا عندما يقتربوا ويصبحوا في مرمى السهام بعد كده ابتدوا اضربوا في رواية البخاري يقول واستبقوا نبلكم يعني إيه؟ يعني حافظ على الذخيرة الذخيرة قليلة جدا واستبقوا نبلكم ما تهدرش هذه السهام ثم يقول ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم يعني لا ترفع السيف من غمده إلا بعد أن يقترب الجيش تماما يبقى بيقسم لهم القتال إلى عدة مراحل مرحلة إطلاق السهام ثم مرحلة بعد كده الحرب بالسيوف وبيرتب لهم الطريقة اللي هيحاربوا بيها الكلام ده هيحتاج مننا وقفة يا إخواني علشان نعرف صفة مهمة جدا جدا من صفات الجيش المنصور واضح لينا جدا الإعداد الجيد الأخذ بكل أسباب النصر المادية العمل بكل ما هو متاح في اليد لتحقيق النصر من أهم صفات الجيش المنتصر شفنا المخابرات الإسلامية إزاي وصلت الأخبار جيش مكة شفنا الموقع العسكري المتميز اللي نزلوا فيه شفنا التوجيهات العسكرية الحكيمة شفنا الصفوف والترتيب وهنشوف لسه مهارة القتال وقوة الضربات والشجاعة والإقدام والاحترافية الحقيقية في الحرب الحقيقة إعداد في منتهى الروعة اه الحكايه كلها فرسين وسبعين جمل وعده المسافر مش عده المحارب لكن هذه هي الامكانيات التي في الاستطاعه والرسول صلى الله عليه وسلم اعد كل ما في استطاعته صلى الله عليه وسلم علشان كده مش غريب انك تلاقي في سوره الانفال السوره اللي بتتكلم على بدر الايه الكريمه الجامعه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في موقف برضه مهم وعجيب حصل أثناء تسوية صفوف المقاتلين المسلمين بيعرفنا برضه على صفة مهمة جدا من صفات الجيش المنصور أثناء تسوية الصف الرسول صلى الله عليه وسلم لقى واحد من الصحابة متقدم عن غيره من الصحابة في الصف غير مستوي في مكانه فجاء إليه صلى الله عليه وسلم وكان يمسك بيده قدحا صلى الله عليه وسلم القدح هو السهم بدون نصل يعني عصاية يعني ماسك عصا يعدل بها في الصف فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي الصحابي كان اسمه سواد بن غزية رضي الله عنه ضربه بالقدح ضربة خفيفة جدا في بطنه وقال له استوي يا سواد لكن العجيب في الموقف هو رد فعل سواد رضي الله عنه سواد فاجأ الجميع بقوله يا رسول الله أوجعتني الضربة كانت جامدة أوجعتني فأقدني يعني إيه أقدني سبحان الله يعني الضربة وجعتني وأنا عايز القصاص ضربة بضربة عايز يضرب مين؟ عايز يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يضرب قائد الجيش بل قائد الدولة الإسلامية موقف عجيب جدا لكن الأعجب من كل ده هو رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه السلام استجاب في منتهى السرعة ودون أي جدل لطلب سواد لا قال له الضربة خفيفة ولا قال له أنا قائد الجيش ولا قال له أي شيء مش بس كده لا ده سواد كانت بطنه عارية الرسول عليه السلام ضربوا الضربة جاءت على بطنه مباشرة فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليضربه سواد ضربة مماثلة تماما على البطن مباشرة ودون الثياب يا الله أنت متخيل الموقف أنا عايزك تتخيل الموقف ده بيحصل في الجيش دلوقتي بين جندي وعقيد أو حتى رائد أو نقيب مش هقول لك لواء ولا مشير هل ده ممكن يحصل؟ آه حصل الكلام ده سبحان الله حصل فعلا في التاريخ حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم حصل مع قائد الدولة بكاملها الرسول صلى الله عليه وسلم كشف بطنه وقال في بساطة شديدة استقد خد حقك اضرب لكن سواد سبحان الله أول ما شاف بطن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقبل بطنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله قد حضر ما ترى حضر أمر القتال والحرب فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يعني احتمال أموت في المعركة نفسي آخر حاجة في الدنيا أكون لامسها هي جسمك فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير وعلى فكرة يا إخواني وإخواتي سواد ما ماتش في بدر لكن لفت نظرنا إلى صفة أصيلة من صفات الجيش المنصور الصفة ديت هي تلاحم القائد مع شعبه انصهار القائد تماما في شعبه الجيش المنصور لا فرق فيه بين قائد وجندي الأمة المنصورة لا فرق فيها بين حاكم ومحكوم زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل كده للأنصار في بيعة العقبة الثانية وعلمنا كلنا أنا منكم وأنتم مني شفنا الكلام ده قبل كده في مكة وشفناه في قصة بناء المسجد وشفناه دلوقتي في كل خطوات بدر وهنشوفه كتير من أول لحظات الخروج من المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم عايش مع شعبه من أول الخروج لبدر الصحابة يا إخواني كانوا يتناوبون على الإبل الإبل قليلة عدد الجيش كبير نسبيا بالنسبة للإبل الرسول صلى الله عليه وسلم قائد الجيش قائد المسلمين كان يتناوب في الركوب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه في رواية مع أبي لبابة رضي الله عنه في أثناء المشوار قال الصحابيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نمشي عنك خليك انت راكب انت قائد الجيش انت الرسول صلى الله عليه وسلم شوف رد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انتما باقوى مني ليه انا اركب وانتوا تمشوا ما انتما باقوى مني انا اقدر امشي انا كمان ولا انا وخلي بالك كلام في منتهى الغرابه ولا انا باغنى عن الاجر منكما يا سلام مين اللي بيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم بيقول ولا انا بأغنى عن الأجر منكما أنا كمان عايز أجر المشي في سبيل الله قد إيه بتبقى حماسة الجندي لما يلاقي القائد معاه في كل خطوة عايش مشاكله تعبان معاه فرحان معاه زعلان معاه مفيش ترفع مفيش كبر مفيش ظلم مفيش كراهية ساعات في بعض الدول الإسلامية بيبقى في ألف حاجز بينك وبين الزعيم علشان تعرف توصل له وفي الغالب ال 900 حاجز الأخيرة يبقى مستحيل تعديها المهم دي مشكلة لو حصلت في أمة مش ممكن أبدا أبدا يحصل معاها نصر وخليكم فاكرين الكلام ده كويس راجعوا معايا سيرة زعماء الأمة اللي حصل في زمانهم نصر وتمكين وعزة هتلاقي اختلاط كامل مع الشعب صلاح الدين الأيوبي قطز عبد الرحمن الناصر موسى بن نصير يوسف ابن تشفين وغيره وغيره راجعوا يا إخواني وإخواتي تاريخ الأمة الحاجات دي واضحة زي الشمس وعلى النقيض تماما كل لحظات الانهيار والتردي في حال الأمة بتكون مصحوبة بعزلة الحاكم عن الشعب شوف الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم الخلة هي الحاجة الشديدة فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره وتعالوا نرجع تاني لبدر الجيشين دلوقتي قدام بعض خلاص ساعة الصفر قام رجل من المشركين اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي وأقسم أن يشرب من حوض المسلمين أو لا يموتن دونه شوف قد إيه ممكن يكون الضلال كفاح وتضحية واستعداد للموت من أجل قضية فاسدة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وقام فعلا الرجل ليبر بقسمه لكن قبله مين قابله الأسد حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وضربه ضربة قطعت ساقه ومع ذلك سبحان الله الرجل كان مصرا على الوفاء بقسمه قعد يزحف على الأرض يزحف على الأرض عشان يوصل لماء بدر لكن حمزة أدركه وقتله قبل أن يصل إلى مراده كانت ديت نقطة بداية مهمة جدا جدا للمعركة وكانت نقطة لصالح المسلمين ليس المهم الآن من هو الشخص الذي قتل لكن المهم أن هذا حدث في أول دقيقة من دقائق المعركة كان هذا توفيقا كبيرا جدا من رب العالمين رفع معنويات المسلمين وأحبط معنويات الكافرين تحرك الغيظ في قلوب زعماء مكة نهض ثلاثة من زعماء مكة ثلاثة من الكبار يطلبون المبارزة بأنفسهم مع المسلمين طبعا دي كانت عادة في الحروب القديمة أن يتبارز في البداية أفراد قلائل يعني كنوع من الاستعراض ثم يبدأ بعد ذلك الهجوم الشامل في الجيش كله من الذي قام من الكفار أمر عجيب جدا وعايزكم تقفوا معاه وقفة وتفكروا قام ثلاثة من عيلة واحدة قام عتبة ابن ربيعة القائد القرشي الكبير وقام أخوه شيبة ابن ربيعة القائد القرشي الكبير كذلك وقام ابنه الوليد ابن عتبة أحد فرسان قريش المشهورين هذه مجموعة من أفضل فرسان مكة لكن العجيب الذي يلفت النظر هو قيام عتبة ابن ربيعة محتاج وقف عتبة بن ربيعة كان من الحكماء المعدودين في قريش من أصحاب الرأي الشديد في أمور كتير جدا وكان يدعو قريشا أن تخلي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين العرب لا يقاتلوه وكان يقول إن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا بكاهن ولا بساحر ولا بكاذب وكان يرفض فكرة القتال في بدر بعد إفلات القافلة وكان إلى آخر لحظة يجادل المشركين في قضية القتال والكلام ده قلناه بالتفصيل في الدرس اللي فات لدرجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه من بعيد قبل بدء المعركة والصفوف قدام بعض وكان عتبة يركب جملا أحمر فقال صلى الله عليه وسلم إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر اللي هو عتبة بن ربيعة إن يطيعوه يرشدوا سبحان الله لكن القوم لم يطيعوه وأصروا على القتال وللأسف الشديد دخل عتبة معهم المعركة ولم يرجع كالأخنس بن شريق وللعجب الشديد خرج في أول من خرج للمبارزة والقتال عتبة يا إخواني وأخواتي كان مصاب بمرض خطير مرض الإمعية حكيم في الرأي لكن يسير مع الناس إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء ضعيف الشخصية مهزوز متردد وهذا الذي أرداه فأصبح من الخاسرين والمثال ده بنشوفه كتير جدا جدا بنشوف ناس كتير لها رأي حكيم ولها رأي سديد وبنبقى عندنا آمال عريضة إنهم يغيروا اللي حواليهم لكن سبحان الله بيمشوا مع التيار وبتبقى كارثة خرج الفرسان الثلاث يطلبون القتال فخرج لهم ثلاثة من الأنصار من شباب الأنصار لكن الفرسان المشركون قالوا لا حاجة لنا بكم إنما نريد أبناء عمنا عايزين قتال قرشي قرشي الرسول صلى الله عليه وسلم قال قم يا عبيدة بن الحارث عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمرو صلى الله عليه وسلم ثم قال قم يا حمزة عمرو صلى الله عليه وسلم ثم قال قم يا علي بن أبي طالب ابن عمرو صلى الله عليه وسلم وخلي بالكم من الاختيار كلهم من الأقربين مع أن القتال خطير لكن القائد وعيلته بيعيشوا حياة الناس تماما بيتعرضوا لكل مشاكل الأمة في أوائل المضحين والمجاهدين وبدأت المبارزة في اختلاف في الروايات مين بارز مين لكن رواية أحمد وأبي داود بتقول إن علي بن أبي طالب بارز شيبة وإن حمزة بارز عتبة وإن عبيدة بن الحارث بارز الوليد بن عتبة المهم التقت السيوف واحتدم الصراع وارتفع الصراخ وبدأت الدماء تسيل ثم بدأت الأشلاء تتساقط دقائق معدودة وانتهت الجولة الأولى من الصراع ومرة تانية لصالح المسلمين الله أكبر لله الحمد علي بن أبي طالب قتل شيبة وحمزة بن عبد المطلب قتل عتبة سبحان الله لم تنفعه حكمته عتبة سقط في أرض بدر وأصيب عبيدة والوليد الاثنين المسلم والكافر بإصابات بالغة جدا فانطلق علي وحمزة على الوليد بن عتبة وقتلاه وحمل عبيدة إلى معسكر المسلمين في أول وقود للمعركة أربعة قتلى للمشركين الأولاني اللي هو كان الأسود ابن عبد الأسد والثلاثة اللي ماتوا في المبارزة الأخيرة دي واشتعلت أرض بدر بالقتال هجوم شامل كاسح في كل المواقع صيحات المسلمين ترتفع بشعارهم في ذلك اليوم أحد أحد أحد أحد صليل السيوف في كل مكان الغبار غطى على كل شيء الصدام المروع الذي يحدث للمرة الأولى بين المسلمين والكافرين معركة الحق والباطل ومع كل الحماسة اللي المسلمين كانوا فيها إلا أنهم لسه برضه محتاجين تشجيع وتحميس أكتر وأكتر لأن الموقف فعلا صعب يجي هنا دور التحميس بحاجة مفيش مؤمن واعي فاهم هيكسل أو يتعب لما يسمعها جه وقت التذكير بالجنة الإيمان باليوم الآخر اللي اتكلمنا عليه في أول درس وفي تاني درس وفي كل درس بيتكلم على أمة إسلامية منصورة رفع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته ليسمع الجميع قال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة والكلام يا إخواني عجيب جدا جدا وفكر فيه الكلام ده مش ممكن أبدا يفهمه علماني مش ممكن أبدا يفهمه كافر أو فاسق الكلام عجيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيحفز الناس زي المعتاد في كل الحروب على الدفاع عن حياتهم بل يحفزهم على فقد حياتهم سبحان الله واخد بالك لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل فيقتل صابرا محتسبا الى اخر الحديث اللي عايش للدنيا لو اتقتل يبقى خلاص فقد كل شيء لكن اللي فاهم يعني ايه جنه هيبقى القتل عنده ليه معنى تاني خالص الجنه حلم كبير جدا جدا عندهم لكن الجنه مش على الارض الجنه مش في الدنيا الجنه بتيجي بعد الموت يعني الموت هو الحاجز الوحيد بين الشهيد اللي بيتقتل في أرض الجهاد وبين الجنة الموت هو الحاجز الوحيد لو عبرناه خلاص دخلنا الجنة الشهيد يدخل الجنة بغير حساب يبقى لو الموت جه بقينا خلاص من أهل الجنة يبقى يا ريت الموت يجي سبحان الله الموت المكروه عند عامة البشر يصبح أمنية بل أسمى الأماني لمن فقه حقيقة الجنة إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض حديث البخاري وبرضه في البخاري لغدوة في سبيل الله أو روحة قتال في سبيل الله إن شاء الله حتى يوم واحد لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها ولملأت ما بينهما ريحا ما بين السماء والأرض أو ما بين المشرق والمغرب ولا نصيفها الخمار اللي على رأسها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها سبحان الله مش ممكن حد يبقى عنده يقين في الكلام ده وما يشتاقش إليه علشان كده الجيش المنصور جيش بيحب فعلا الموت الكلمة اللي فكرناكم قبل كده بيها لخالد بن الوليد رضي الله عنه وهنفكركم بيها كتير جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة ولما جه الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على الأمة المهزومة الأمة اللي ملهاش أي وزن في العالم قال إن أهم صفة منها صفة الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وإيه وكراهية الموت كراهية الموت في سبيل الله هي ديت لو حصلت في الأمة تقع الأمة وعلى العكس لو أحبت الأمة الموت في سبيل الله وهبت النصر ووهبت الجنة إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل الراحل كان بيقول كلمة دقيقة جدا الكلمة دي قالها تعليق على اتهام اليهود له بعدم القدرة على السيطرة على حماس والجهاد قال إيه قال أتحدى أي جهاز مخابرات في العالم يقاوم ناس عايزة تموت كلام في منتهى الدقة سبحان الله فعلا مستحيل تقاتل واحد عايز يموت هتخوفه بإيه؟ هتقول له هموتك؟ طب ما هو عايز يموت ده هي دي الحاجة اللي بيدور عليها ده خايف ما يموتش خايف يتكشف أمره ما يموتش فازاي ممكن تحاربه؟ خليني أسألكم بصراحة أسأل كل الحضور وكل اللي بيسمعوني يا ترى حد فيكم عايز يموت؟ نفسه في الموت؟ بيدور على الموت؟ حد فيكم جاهز للموت؟ حد كاتب وصيته؟ حد عمال يحلم بيوم يموت فيه في سبيل الله لو القضية مش في دماغك ومش نفسك فيها ومش بتدور عليها يبقى انت ما تعرفش الجنة الكلام ده يا اخواني ويا اخواتي مش كئيب او حزين الكئيب فعلا انك تقف يوم القيامة مستني الحساب يوم واتنين وسنة واتنين وانت شايف حواليك الشهداء بيجروا على الجنة من غير حساب وما تقولش هو فين الجهاد وفين القتال المسألة يا إخواني ويا أخواتي مسألة صدق مسألة نية عايز ولا مش عايز لو عايز هتاخد أجر الشهادة وتاخد الجنة وانت ميت في بيتك وسط أهلك من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولو مش عايز مش هتاخد أجر الشهادة حتى لو اتفتح لك ألف باب للجهاد المسألة مسألة صدق شوف الجنة عملت إيه في الصحابة في بدر عمير بن الحمام رضي الله عنه واقف جنب رسول الله السلام والرسول عليه السلام بيقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض كم مرة سمعنا المعلومة ديت كتير لكن كم مرة اشتغلنا المعلومة ديت مش كتير وقليل من عبادي الشكور عمير بن الحمام سمع الكلمة قال متعجبا عرضها السماوات والأرض ده الواحد بيكافح سنين وسنين علشان يبقى عنده شقة أو عربية أو بعض الأموال أو بعض السلطات سبحان الله كل ده لا يمثل واحد على مليون مليون من الأرض أمال الجنة اللي عرضها السماوات والأرض شكلها إيه؟ فاكرين محاضرة الصحابة والجنة؟ كنت بقول لكم فيها لا يستبعد أن يكون ملك أحدنا في الجنة وربنا يخلينا جميعا من أهل الجنة لا يستبعد أن يكون ملك أحدنا قد مجموعة شمسية مثلا أو أكتر من مجموعة شمسية ما هي الجنة عرضها السماوات والأرض عمير يتعجب عرضها السماوات والأرض قال صلى الله عليه وسلم نعم خلي بالك من الإجابة نعم بس في منتهى الإيجاز لا شرح ولا تفصيل وعمير بن الحمام رضي الله عنه يتلقى بمنتهى اليقين لا جدال لا محاورة قال عمير بخ بخ كلمة تقل التعجب فقال صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ متعجب من ايه شاكك في الكلام ده أسرع عمير يقول لا والله يا رسول الله ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها نفسي أكون من أهل الجنة قال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها يا الله تخيل عمير يعلم أنه من أهل الجنة وهو ما زال يمشي على الأرض أرض بدر بيني وبين الجنة بس إن أموت ما عادش قادر يعيش لحظة واحدة على الأرض يا إخواني ويا أخواتي سبحان الله أرض إيه تعب ايه ودنيا ايه كان ماسك في ايديه بعض تمرات يتقوى بها على القتال وبعدين فكر تمر ايه اللي انا ماسكه ده فين ثمار الجنة وطيور الجنة وشراب الجنة وحوض الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ألقى بالتمرات على الأرض وقال كلمة عجيبة قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة سبحان الله أكل التمرات حياة طويلة لسه هستنى ثلاث أو أربع دقايق آكل فيها التمر كتير ألقى بنفسي وسط الجموع الكافرة استشهد دخل الجنة يقينا دخل الجنة مش ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة وبعدين ده قالها تصريحا لعمير فإنك من أهلها أهل الدنيا طلاب الدنيا يفتكروا ان عمير بن الحمام خسر مات في عز شبابه زي ما بيقولوا ما استمتعش بحياته المقاييس مش كده يا اخواني ويا اخواتي روى الترمذي وقال حسن صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة يعني بترعى من ثمار الجنة أرواح الشهداء فين فين قبل ما تقوم القيامة بزمان سبحان الله وهم أرواحهم في الجنة عمير ابن أبي وقاص رضي الله عنه شاب لم يتجاوز السادسة عشر من عمره في تعريف منظمة الصحة العالمية طفل الأطفال في تعريفهم تحت 18 سنة وفي تعريف القيم والأخلاق والمبادئ والعقائد من سادة الرجال رضي الله عنهم تقدم وهو في هذه السن الصغيرة ليجاهد مع المجاهدين في بدر لكن كان خايف خايف من ايه خايف انه يموت لا خايف انه ما يموتش سبحان الله خايف الرسول صلى الله عليه وسلم يرده علشان لسه صغير أخذ يتوارى بين القوم حتى لا يراه الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده شافوا أخوه أخوه المجاهد العظيم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له ما يحملك على هذا إيه اللي بيخليك تستخبى قال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني ويردني وأنا أحب خلي بالك واسمع وتعلم وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة يا سلام أمنية حلم إني يموت 16 سنة يا إخواني وأخواتي 16 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شافه عمال يستخبى منه شافه أشفق عليه من القتال رده بكى عمير بكى رضي الله عنه وأرضاه هتروح عليه فرصة الموت في سبيل الله رق له صلى الله عليه وسلم لما شافه بيبكي رق له سمح لي بالجهاد جاهد اشتاق بصدق للشهادة استشهد دخل الجنة سبحان الله فهم عمير بن أبي وقاص يا إخواني وهو لم يكلف إلا منذ سنتين أو ثلاث وهو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره بعد فهم ما يعجز عن فهمه أشياخ وحكماء وعباقرة الجنة يا إخواني وأخواتي الجنة منهج تربوي إصلاحي واقعي لا يرقى إليه أي منهج من مناهج الدنيا عوف بن الحارث رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده قال غمسه يده في العدو حاسرا يعني من غير درع تحارب من غير درع دلالة على قوة البأس وعلى عدم الخوف تماما من الموت طبعا ده بيلقي الرهبة في قلوب العدو هنا ألقى عوف درعه سبحان الله وقاتل حاسرا دون درع الكلام ده بيعبر عن واحد مش خايف أبدا من الموت بالعكس طالب الموت قاتل عوف وقاتل وقاتل حتى قتل استشهد دخل الجنة موضوع الجنة ده يا إخواني ما غابش أبدا أبدا عن أذهان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عشان كده انتصروا من قبل ما يجي الجيش لبدر وهو بيدور على الجنة وفي أرض بدر بيدور على الجنة وبعد بدر بيسأل عن الجنة قبل الخروج إلى بدر سعد بن خيثمة وأبوه خيثمة رضي الله عنهم أجمعين الاثنين عايزين يخرجوا للجهاد في بدر لكن عندهم بنات كتيرة جدا ولازم واحد يخرج والتاني يقعد يرعى البنات الاثنين عايزين يخرجوا الاثنين طالبين الجنة بصدق محدش راضي يتنازل قرروا يعملوا قرعة تخيل يعملوا قرعة علشان يشوفوا مين اللي يخرج لبدر مش مين اللي يقعد وما يروحش بدر خرج سهم سعد بن خيثمة الابن أبوه اتحسر سبحان الله اتحسر حسرة حقيقية انه مش هيخرج عشان يموت عشان يخش الجنة قال لابنه في توسل يا بني آثرني اليوم سيبني أخرج فضلني على نفسك أنا أبوك لكن سعد رضي الله عنه وأرضاه رد بجواب بيفسر قصة الجيش المنصور قال في أدب يا أبت لو كان غير الجنة لفعلت ما أقدرش أي شيء في الدنيا ممكن أتنازل عنه ليك لكن الجنة ما أقدرش هو أنا عايش ليه؟ أنا عايش عشان أدخل الجنة ودي فرصة مش ممكن أضيع الفرصة ديت وخرج سعد ابن خيثمة بهذه الروح وهذا الصدق وقاتل سعد ابن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه واستشهد ودخل الجنة التي يريد اللطيف والجميل يا إخواني وأخواتي إن خيثمة اللي هو أبوه خرج في أحد بعد بدر بسنة واستشهد هو كمان سبحان الله شايفين الصدق وحتى بعد بدر بعد ما الموقعة انتهت الناس كلها بتسأل على الجنة الشعب كله طالب الجنة أم حارثة ابن سراقة رضي الله عنها جاية تسأل عن الجنة ابنها حارثة بن سراقة استشهد في بدر شاب صغير مات مقتول في مثل هذا الموقف يا إخواني تطيش عقول تضطرب أفئدة يتزلزل رجال ونساء لكن أم حارثة جاية تسأل عن حاجة محددة يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني أنت عارف قد إيه كنت بحب حارثة فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع لو كان في النار بقى هتشوف قد إيه هعمل أهم حاجة شغلاها بعد الموت جنة ولا نار هو ده اللي المفروض يشغلنا يا إخواني وأخواتي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة خلي بالك من الكلمات يا أم حارثة إنها جنان في الجنة هي جنة واحدة بس إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى الله أكبر حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وأرضاه في الفردوس الأعلى ليه؟ مات شهيد في سبيل الله شهيد كما ذكر صلى الله عليه وسلم مات مقبلا غير مدبر محتسبا صابرا كل هذه صفات الشهداء الذين في الجنة ودي كلها كانت صفات في حارثة عشان كده طلع الفردوس الأعلى أعلى مكان في الجنة استريحت أم حارثة تقبلت أمر موت ابنها الشاب ببساطة شديدة وبصبر وباحتساب بل وبسعادة يا إخواني والله ما هو اللي بيحب حد بيحب له الخير ومفيش خير أحسن من الجنة هم دول أهل بدر صفاتهم الجميلة كتير جدا جدا لكن أهم حاجة عندهم أنهم جيش مؤمن فعلا مؤمن بالله مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن بالجنة من غير الإيمان ده مستحيل مستحيل يكون في نصر الكلام ده احنا مش بنقوله كنوع من الطرف الفكري أو القصص التاريخي اللي ملوش واقع في حياة الناس أبدا الكلام ده عايزينه يبقى منهج حياتنا منهج تربية الأطفال والرجال والنساء منهج تربية الشعب كله من غيره يا إخواني وأخواتي صدقوني مفيش فرصة إصلاح سيبكم من مناهج الشرق والغرب ومناهج الإصلاح الوهمية اللي مبنية في الأساس على طلب الدنيا وبأي وسيلة المناهج ديت لا تورث إلا كآبة وتعاسة في الدنيا وشقاء وذل في الآخرة اوعوا تكونوا فاكرين إن الغرب والشرق من أصحاب المال والسلطة والجاه والملك عايشين في سعادة أبدا اللي بيفقد منهم ماله بينتحر اللي بيموت له ابن أو حبيب بيكتئب وبينعزل عن المجتمع اللي بيتعرض لمصيبة بتبقى دي نهاية الدنيا عنده اللي لقى نفسه فقير أو من عيلة صغيرة أو في وضع اجتماعي قليل بيعيش معقد حاقد على المجتمع حاسد لكل الأغنياء وممكن يبقى سارق وقاتل ومرتشي وفاسد ويعيش حياة الإجرام مفيش بديل عنده شوف الحديث الجميل ده روى الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود خلي بالك من تصوير الرجل لحاله راجل فاقد لكل مقومات الوجاهة في الدنيا فقد لكل متاع الدنيا إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي ما عنديش أي حاجة لا شكل ولا مال ولا وضع اجتماعي فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ هروح فين بهذا الوضع اللي أنا فيه دلوقتي؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة بسيطة جدا جدا ملخصة جدا جدا في الجنة بس فقاتل الرجل حتى قتل سبحان الله فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم راح له بعد ما استشهد وقف جنبه بيعلم الصحابة وبيعلمنا وبيقول بيخاطب الرجل الشهيد بيقول له قد بيض الله وجهك مش كان بيقول إني رجل أسود قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك أكثر مالك في الجنة أقل أهل الجنة ملكا عنده عشر أمثال الدنيا فقر إيه بقى اللي موجود في الدنيا ده ما يقارن مطلقا ملك الدنيا جميعا بأي ملك في الجنة الجنة كان فيها سلوى وتعويض لكل مؤمن فقد أي شيء الجنة كان فيها جزاء لكل من تعب أو سهر أو بذل أي مجهود للإصلاح الجنة صبرت أم حارثة الجنة شجعت عمير بن الحمام وعمير بن أبي وقاص وسعد بن خيثمة وحارثة بن سراقة وغيرهم وغيرهم الجنة خلت الحباب بن المنذر يقول رأيه علشان يفيد المسلمين ويدخل الجنة بعد كده الجنة خلت المكروه محبوب وخلت الموت مطلوب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه لأصحابه وبيقول لنا ألا مشمر للجنة ألا مشمر للجنة حد عايز الجنة فإن الجنة لا خطر لها يعني لا مثيل لها فإن الجنة لا خطر لها هي وخلي بالك بقى وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم للجنة هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية الله الصحابة يا إخواني سمعوا الكلام ده ما عادوش قادرين يصبروا قالوا يا رسول الله نحن المشمرون لها قال قولوا إن شاء الله ثم يقول الراوي كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول ثم خلي بالك ذكر الجهاد وحض عليه اداهم شيء عملي يدخلوا به الجنة والحديث في صحيح ابن حبان وسن ابن ماجه يوم ما تبقى الجنة مالية علينا حياتنا بالصورة ديت يوم ما تبقى الجنة هدف واضح في تفكيرنا يوم ما تبقى الجنة في عقلنا يوم ما ناخد قرار أو نعمل عمل أو نقول كلمة أو نضحك ضحكة أو نسافر أو نقعد أو نحب أو نكره يوم ما تبقى الجنة محرك لكل حياتنا ساعتها والله هنشوف نصر زي نصر بدر وساعتها هنشوف تمكين وعزة وسيادة زي اللي حصل في بدر تماما بتمام ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته